السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كنا بدأنا أمس مع صورة يوسف وكنا توقفنا عند الحوار الذي دار بين الولد وأبيه وكان هذا الحوار حوار أسري من الدرجة الأولى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وتكلمنا أن يوسف كان كثير الأدب مع أبيه وأنه تعلم كيف يخاطب الكبير ولم يغيره ولم تغيره طبائع الدنيا ولم تغيره الشهادات مش بمجرد ان هو كبر وحصل حاجة خلاص لا وهو على كرسي الملك بيقول له برضه نفس اللفظ اللي اتربى عليه وهو صغير وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي في البداية قال له يا أبتي وفي النهاية قال له يا أبتي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كان نصيحة يعقوب لولده قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك هنا يعقوب عليه السلام يرشده لأمر عظيم جدا ألا وهو هو يعلم ببصيرته وفراسته أن هؤلاء الأولاد يجدون شيئا حول يوسف في القدم في الماضي هو حاسس ان في حاجة بينه وبين يوسف فقال له ايه قال له ما تحكيش الرؤية لاخواتك ودي مهمة جدا ننتبه ليها ان مش كل خير عندك لابد ان الجميع يعرفه هناك اقوام ينزعجون من الخير الذي لديك حتى ولو كان حلما حلم يا سيدي انا حلمت ان انا راكب عربيه وبنتي اتجوزت ممكن يحسدك عليها يا سيدي حلم حلم هناك اقوام ينزعجون حتى من احلامك فما بالك لو رزقت شيئا ظاهرا فرأوه والنساء الأخوات ينتبهوا لهذا الأمر جيدا أهم حاجة هم يسمعوني ثم ينتبهوا لما سأقوله لأنه ما شاء الله يعني إيه في بعض الأخوات جايبين أولادهم في حفلة أبو مسجد أبو أحمد نسأل الله أن يبارك في هؤلاء الذرية ويقر أعين آباءهم بهم لكن في نفس الوقت برضو لا نريد أن نفسد على الآخرين عبادته نعم الأم ونعم الأب الذي يأتي بولده المسجد ليحب الصلاة ويحب أهل الخير ولكن لا يكون سببا في فساد عبادة من حوله وهذه النصيحة للآباء الذين يأتون بأولادهم المسجد هذا مأواهم ولا بد أن يروضوا انهم ييجوا مرة واثنين وثلاثة لكن يجلس بجوارك حتى لو سهيلعب في حاجة خليه يلعب مع حاجة ما تقولوش العب في موبايل عمه اللي جنبك ده والعب في جيب عمه ممكن تلعب في المايك ممكن تروح تصلي شد السلك والشيخ بيصلي لا ده كده مش ايه مش هيكون المسجد مأواه ممكن ابنك او بنتك حد يقول لها كلمة شديدة جدا من المصليات تبغض هذا المكان ويظل هذا البغض حتى البلوغ فتنفر من أهل الطاعة وتكوني سببا خفيا وأنت لا تشعري تكوني أنت سبب أنك أفسدت هذه هذه الأماكن عندها بسبب إيه؟ تسببتي أنت عارفة أن بنتك ما شاء الله تتحرك كتير خلاص يا ما اتصرفنا وديناها فين عند تيتا عند جدو عند حماتي عند اي مكان ان كان ولا بد لازم تيجي وهتعمل الحاجات دي كلها لا فبيتك أفضل إن شاء الله وإحنا عاوزين نفهم المعنى ده ونفهم المقاصد في التعامل مع الإيه؟ مع العبادات كنت بالأمس أتكلم مع بعض إخواني في موضوع ليلة القدر ليلة القدر أثنى الله عليها ثناء عظيما هذه الليلة المباركة لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هذه الفائدة إن شاء الله أرجو أنها تنفعك إلى نهاية رمضان هذه الليلة لما ذكرها رسول الله قال من قرأ قرآنا كثيرا في ليلة القدر غفر له من أنفق مالا غفر له من وصل رحما غفر له من فعل ماذا من قام ليلة القدر فكونك أنك توفق وتصلي خلف الإمام فأنت قد بلغت منزلة عظيمة حتة بقى ان فيش اصل قلبي وظهري وعيني ما دمعتش وقلبي ما فرفرفش تنشغلش بالحاجات دي من قام انا قمت يا رب وقعدت طول الليل واقف طب انا مش قادر اقف اقعد مش قادر اقعد نام صلي وانت مضطجع وتاخد الاجر ان شاء الله لكن ما تضيعش هذه الفرصه الحاجة التانية اللي ذكرت في ليلة القدر يا رسول الله إن أدركتني أقول إيه خدي الكتاب ده قوليه كله صح لا هو كلمة واحدة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني صعبة وما اعرفش أقول زي الشيخ ما بيقول أدعية طويلة والناس بتعيط ومش عارف إيه أنا مش عارف ما تعيطش قم الليل ورا الشيخ ورا أي إمام وركز في الدعاء ده ولا عليك هذا الأمر إذا فعلته نرجو بإذن الله تكون أدركت الليلة ويغفر لك فهذا فهم انك تفهم ايه المراد نفس الكلام احنا نفهم ايه الصف الاول ده يا جماعة ايه ميزة الصف الاول ان في موبايلات او في ملائكة بتعدي بموبايلات او كاميرات بتاخد لقطة كده الصف الاول بس كل الصف التاني ده بقى ايه لو طلع من النار يبقى كويس في ناس بتتعامل مع الصف الأول كده أرض ورثها عن جده الله يرحمها وداخل بقى في حوار والنساء وبتاع وهيتلك ويشدوا مع ايه ايه في ايه والله قد تكون تصلي في الشارع وأجرك مش هقول صف الأول أعلى من الإمام وأعلى من أي حد من مزايا هذا الدين أن الرب يطلع على القلوب يعلم انك كنت مهموم اول ما نزلت من بيتك ونفسك انك تكون من الصف الاولى لكن والدتك شغلتك وقالت لك وانت مروح هات لي الله يكرمك كذا فعطلتك اراد الله ان يجمع لك اجرين اجر البر واجر السبق في الصلاه ولذلك خس حسم الله الامر ولقد علمنا المستقدمين منكم احنا عارفين كويس جدا مين اللي جاي بدري مش واحد يقول لك والحمد لله شوف انا بفضل الله باجي متاخر واعرف اسلكها بتسلكها من مين يعني هو في حد هنا واقف بيكتب الأسماء لا يا جماعة لا تتسببوا في التضييق والتخنيق على غيرك فيوسف يعقوب يرشده قال يا بني هو عارف ان ايه ان في مقاصد في النفوس قال له اوعى تحكي الرؤية دي لحد لا توقد النيران حولك كتير جدا من الناس ويروح مصور نفسه هو وبنته ولا هو وابنه وهم مش عارف ايه والكلام ده كله ايه ويشعر بالسعادة بعدها بيومين يشعر بالحزن ايه يا عم اصل السعادة لبست في الحيط ايه اللي حصل اه ده بنتي وقعت مش عارف منين وابني اللي حصل له في واحد بيحكي لي ان هو صور المطبخ وكانوا عاملين اكل جميل جدا وبتاع حط الساعة بيقول لي 12 ساعة البوتاجاز ولع ولع عليه وإن العين لتدخل الرجل القبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العين ممكن مش تولع المطبخ تدخلك قبرك وادي نبي وابنه نبي وأولاده أولاد نبي ومع ذلك يخشى عليهم ما فطر الخلق عليه يخاف عليهم ما منا إلا ويجد هذا يجد الحسد ده في غيره ولكن يصرف بالطاعة ويصرف بالاستغفار والكلام ده لكن كلنا إلا ما رحم ربي بنقع في الباب ده واحنا مش واخدين بالنا منه لا تقصص رؤياك لا توقد النار التي أمامك واحد ما عنده تولع في نار لا ما تحكيش أي حاجة لحد إلا الواحد تثق طب أنت ما بتنشر على الصفحة بتاعتك تثق في مين ده في عوير وكسير وثالث ليس فيه خير واتنين تلاتة بيحبوك دول بقى ان شاء الله دول ممكن يعملوا لك ايه يقول لك اه يا عم شوف شوف شوف اصل بيقبض موت الله اكبر وطبعا الله اكبر دي انا بقولها عشان احنا في المسجد اه موت دي بيموت فيها فاحسنوا انكم تستروا نعم الله عليكم استعينوا بقضاء حوائجكم بالكتمان قال يا بني لا تقصص رؤياك على من على أعدائك لا لا ممكن يجي المشكلة منين من إخواتك ولذلك مهم أن نفهم أن صلاح الأسرة ليس داعيا للتساهل في غلق أبواب الشيطان يا عم لا ده بي ده هو في عينيه بتحبه جدا وبيحبها جدا طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بلغ العشر فرقوا بينهما في المضاجع يا أخي انت بس بتروحوا له بعيد انتوا براحتكم يتساهلوا في هذا الباب ثم يأتون باكين بعد ذلك يقول لك أصل كنا بنأمنهم وكانت عندها وخلاها تنزل الدروس لوحدها أصل احنا طبعا كنا ايه واثقين فيها لا لا لا تقوليش احنا واثقين فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي زي اللي احنا فيها دي في المعتكف جات له واحدة من زوجاته جاية تزوره صفية رضي الله عنها فخرج يتكلم معاه ففي اتنين من الصحابة معتكفين إخوة رضي الله عنهم فداخلين لقوا النبي واقفين واقف مع واحدة مستورة فهموا قال لهم خد تعالى انت اهو على رسلكم بالراحة بالراحة إنها صفية قالوا يا رسول الله أفيك نشك قال له مش خايف منك أنا خايف من اللي بيجري في دمك اه انت لازم تضع ان في حاجه اسمها شيطان يا اخي اخويا ده ده يخلع عينه ويديها لها هيخلع عينك في يوم من الايام بس بسبب ايه مش بسبب ان هو وحش بس لا النفوس الاماره بالسوء على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان وجه البوصله صح ان الشيطان للانسان عدو مبين وده اللي بيسموه اهل التربيه انك تحاول تبث الامل في النفوس المكروبه اخواتي وما اقولهمش يكيدوا ليا ليه ده انا صغنن ده انا مش عارف ايه ده انا اللي بسمع كلامهم ومش عارف عشان ما يستغرقش في اللحظه دي ينتشلوا على طول ويروحوا موديه في حته تانية خالص يقول له المشكله مش في اخواتك المشكله في ان التعليليه دي ان لو جت بعد الامر او النهي تفيد الايه التعليل يعني لا تفعل ان يبقى ده عشان العله افعل ان ده العله لا تقصص ان الشيطان يبقى ليه عشان الشيطان عدو مبين وكذلك يجتبيك شوف بقى يبدا ينقله لحاجات ايجابيه تانية خالص يخفف عنه الالام يقول له الالم ده مش عارف احد اخواننا الشيخ محمد حسن على الهوى ابنه مره في يوم من الايام مروح من البيت جاي البيت وبيعيط وبتاع والكلام ده ليه الشيخ اداله اللي فيه النصيب اللي بيسمع له فالشيخ محمد روح البيت وبتاع فبيخفف عنه يعني في موضوع كذلك يجتبيك قال له ابوك ده يا ما اتضرب وبقى امام وبقى مش عارف ايه وبقى حافظ القران والدته قالت له كده ليا جدته وبعدين الشيخ جاء اقر كذلك يجتبيك فهو ممكن في بلاء يمر عليه ربنا يحفظ الشيخ وايه وابنه عشان ايه اللي احنا بنتكلم فيه ده وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث شوفي زي ما قال له خلي بالك الصدمة اللي هو خدها دي بدأ ينتشره بسناءات كتير ويعلمك من تأويل الأحاديث آخر مرة قعدت مع ابنك أو ابنك جه قعد معاك أنا لسه ما اتجوزتش واحد صغير جه قاعد معاك من قرايبك يحكي لك وتحكي له وتتكلم معاه كثير من الآباء لا يتكلم إلا بالأمر أو النهي رايح جاي المسجد قول له اعمل ما تعملش اعمل ما تعملش ما بيتكلمش معاه كلام عادي خالص يفتح معاه حوار عادي جدا خالص لا هنا يفتح حوار معاه تحس اصلا لو احنا مش عارفين قصه يوسف تحس ان في اتنين كبار بيتكلموا مع بعض وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك إذا رزقت نعمة فسل الله أن يتمها عليك لأنك ممكن ترزق نعمة لكن لا يتمها الله عليك وعلى آل يعقوب يا جمال هذه الكلمة آل يعقوب قال أراد أن يخفف ألمه تجاه إخوانه بهذه الكلمة كيف؟ أن الله سيجتبيكم ويعلمكم وسيتم النعم عليك وعلى آل يعقوب أنا يعقوب من آلي إخواتك ففيها إشارة أنهم سيكرمهم الله وسيألفونه وسيخلد الله ذكرهم في التائبين وقد كان وفيها أيضا إشارة لنا أنك لا تيأس أبدا من إصلاح إنسان مهما فسد كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم هو إبراهيم أبو يوسف مالي يقرب له إيه ها جوز عمته طب انتوا صحيين ولا نايمين ايوه جده صح هنا يستنبط منها ويلغز سؤال لغز كده يقول لك ايه يطلق على الجد الاب فين في القرآن هنا موضعه انه ممكن الجد يوصف بالايه بالاب كما اتمها على ابويك وقلنا اللي احنا نربط اولادنا بالصالحين وقادة هذه الامة النهاردة طبعا بمناسبة ليلة القدر في واحد قال لي النهائي يوم 27 عندكم اختبار سخن اما لا مش 27 ليلة 28 ده في ناس متابعة الليالي طيب المهم في روايتين دلوقتي المهم هذا اختبار من عظمت في قلبه قدر الليلة اللي هي خير من ألف شهر أكثر من 83 سنة ولا هتضيعها عشان كل واحد أنا مش بنتكلم دلوقتي في حل وحرام بنتكلم دلوقتي فين قدامك عطاء زي ده لسه بتتردد انت احتمال واحد بيحسبها بص هو كده كده بيبداوا 12 فان شاء الله هنلحق حتى براحتكم من قبل ابراهيم واسحاق تربطه بالصالحين النهارده في واحد عارف في النهايه هيبقى بين مين ومين باسماء الاحتياطي تيجي تقول له مين فتح مصر البلد اللي احنا فيها دي ما كانتش مسلمه زمان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي فتحها كم شاب عارف النهاردة مين اللي فتح مصر هي عارف حاجات كتير لكن مش عارف رموزه اربطوا بالصالحين إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وتكلمنا في هذا الأمر أثر تربية الطفل على الأسماء والصفات تقول له وتعلمه ربنا اللي أعطاك دي ربنا اللي من عليك بكده أنا عاوز عربية أنا عاوز كذا أنا عاوز كذا قول له وأنت في السجود النهاردة ادعي ربنا قول له يا رب أرزق أبي مالا حتى يشتري لي ما أحب الولد وهو صغير حتى عمر رضي الله عنه كان يقول للأطفال ادعوا الله لي فأنتم لم تذنبوا أي أيديكم أسرع في الإجابة كان عنده مقصد فاهم تبدأ المؤامرة وتبدأ القصة من دلوقتي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أي سائل صالح سياسي منفق واحد عنده بلاء واحد عزيز واحد غني كله آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب الكل بدأ يتكلم الفريق كله بيتكلم اختلف العلماء هل يوسف غلبت فطرته وطفولته الواقع فحكى القصة قيل إن هو حكى وقيل إن هم سمعوه وهو بيحكي لأبيه عشان القرطبي وغيره كانوا يقولون أظن الرازي على ما أذكر كان يقول إن هم وهم ساحبينه وبيضربوه واخدينه على البير بيضربوه بيقولوا له إحنا 11 كوكب راح تقول له والدك إحنا 11 كوكب فواضح إن هم عرفوا القصة فاتشحنوا جدا جدا بس ركزوا يا جماعة أيها الآباء إيه اللي شغلهم وركزوا لأفعال أولادكم أكتر من أقوالهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب يبقى هم أقروا إن هم محبوبين ولا لأ أمال إيه اللي مضايقهم الدرجة الزيادة دي واخدها ليه آه أولادك واخدين بالهم كويس جدا إن ابنك الصغير ده ولا الوسطاني ده واخد درجة زيادة والحتة دي بتتعب أي إنسان ولو كان ابن نبي ولاد يهو ولاد نبي ومن ذلك متضايقين إن ده واخد إيه الحظوة إذ قالوا ليوسف أحب وأخوه أحب إلى أبينا منا قالوا يوسف وأخوه اختلف المفسرون في ذلك بعضهم قال لأن يعقوب الحداشر دول من أم ويوسف وبنيامين من أم أخرى ماتت أمهم على قول فهو حب يعوضهم الحنان ده فركز معاهم أكثر هذا توجيه للبعض وإن كان إيه ليس بإيه بواضح أوي يعني إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا الأولاد مهما كانوا في الآخر في احتقان وفي حاجة بس كلهم عاوزين إيه كلهم يريدون أن يستأثروا بقلبك أنت هم عاوزين ياخدوا قلبك مش عاوزين إن في حد يشاركك تلاقي بعض الأولاد كده يقول لي إيه أنا نفسي بابا يلعب معايا ويهزر كده زي ما بيعمل مع فلان ده سبحان بيغير حتى وانت بتهزر مع واحد تاني يقول لك ما بيعملش ايه ما يلعبش في خدودي كده زي ما ده عمل انا مره في يوم من الايام كنت في سفر وكان معايا شاب ثالثه جامعه رابعه جامعه وهو غالبا هيكون من الايه اللي قاعدين دلوقتي وكان في واحد في تانية ثانوي بيسالني سؤال وانا ماشي بيسالني سؤال انا حطيت ايدي كده على ايه على كتفه ومضى اسمعه كده وخلصنا بقى كانت لسه بداية الموبايلات طالعة وإيه ومنتشرة في إيد الشباب كده فلقيته بعت لي رسالة إيه أنا بقالي أربع سنين وكان نفسي أنا أكون في موقف الأخ ده طب أنا ما فهمتش حاجة إيه موقف الأخ ده أنت قاعد ما شاغلني كل يوم في الصحيان والنوم وبتسألني أسئلة فقال لي لا أصل أنا لما شفتك كده وأنت حاطط إيده على إيد على كتفه شوف سبحان الله ما- حاجة بسيطة جدا أنت عاملها في غاية العفوية ومع ذلك هو على طول دخلت فكرة المقارنة وأنا لا قريبه ولا أخوك كبير ولا عمه ولا خ- خاله ولا أي حاجة بس مجرد إن في واحد يعني هو إيه بيألفه في ود بينه وبينه ومع هذا لا يريد أن يستأثر أحد بشيء بشيء من عندك خاص وهو إيه يفقده فما بالك إذا كان ابنك إذ قالوا ليوسف الآباء اللي بي بيخصوا أولادهم بشيء ويقتطعوا شيء من الورث ولا شيء من الهدايا يقول لك ده ياخد أصل ده مش عارف إيه ومش عارف لا لا لا أحب إلى أبينا منا ونحن إيه عصبة أحيانا سبحان الله الإنسان عم بيحس إن هو مهزوز وكده وبتاع ده إنه يشوف إيه طبيعة ال ال الإنسان لما بيكون حاسس إن هو في موقف ضعف يشوف مين شبهه راح يشوف النتيجة لقى نفسه سائط فيدور على الساقطين تاني آه، كله سائط الحمد لله ونحن عصبة فهو داخل بخلفية ايه كله سائط على فكرة ماما عارفة مش أنا بس على فكرة اللي شايل المادة دي كله شالها فهو يبقى داخل بهذه الخلفية حتى لفظ عصبة ده لما لم يأتي في القرآن إلا مذموما جاءوا الذين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تنوء بالعصبة فدايما عصبة ده لفظ يعني إيه؟ بيجي في سياق غير الايه المدح ونحن عصبة هم ده اللي شايفهم بس سبحان الله إن أبانا شوف التوكيد بتاعهم إن أبانا لفي ضلال مبين شوف فرق الأدب يا أبتي وده بيقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين الضلال في القرآن يأتي بمعنى الكفر ويأتي بمعنى فوات الشيء الأصلح ويأتي بمعنى السهو أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى فمش كل ضلال معناه الكفر وإلا كما يقول القرطبي لو قصدوا ضلال الدين لكفروا هما ما قصدوش ضلال الدين أبدا ولكن زي مثلا ما نسوة يوسف هيجوا معانا يقولوا إن لنراها في إيه؟ في كفر ما قصدوا الكفر إن أبانا لفي ضلال مبين في آخر الصورة هيقولوا إيه أما يقولهم إني لأجد ريح يوسف ولولا أن تفندون هيقولوا له إيه تالله إنك لفي ضلالك المبين صح القديم قالوا هم كانوا فين أصلا في الوقت ده كانوا عند يوسف صح وهم جايين لا هم كانوا عند يوسف اذهبوا بقميصي هذا فكانوا عنده خدوا القميص وهم جايين هم أول قال عنده أنا شامم ريحة يوسف قالوا إيه هو مين اللي قال مش هم كانوا عند يوسف وهم اللي جايبين القميص وقال لهم اذهبوا بقميصي طب هو مين اللي قال فاهمين السؤال ادوني الإجابة ها مين اللي قال كده قالوا في قولين قالوا البعض لا ده كان بعضهم كان هناك وبعضهم كان هنا في قول تاني وهو في غاية اللطافة قالوا هؤلاء الآباء ظلوا لأن يوسف خد فترة ويوسف أرسله أبوه صبيا وعاد له نبيا خد فترة كبيرة جدا فظل هؤلاء يرددوا في وسط العائلة إن أبانا لفي ضلال مبين ودايما في ضلال مبين وضلال مبين فالأحفاد ورثوا إن جدهم بيخرف في المسألة دي فقالوا له برضه يا جده في ضلالك القديم فالذين قالوا هؤلاء الأحفاد وده هيجي في مكانها ان الاباء احيانا بيشحنوا اولادهم تجاه مين الجد والجده هي تيتا كده هي اصلا انا الحمد لله اللي انا فلت وده انه يشحن الاولاد تجاههم ان ابانا هم بيقولوا يعني لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف شفت هم عاوزين عشان الحب ممكن يصلوا لايه ودول اولاد نبي عشان مش تيجي تقولي اخي عمرهم ما هيزعلوا لا بيقطعوا بعض بعد ما حضرتك بتغادر وتتركهم وانت سايبهم كلهم على قلب على قلب رجل واحد يقول لك ايه افترقوا واختلفوا وفي ناس قاعدين انا ما اعرفش حد بس من الواقع والفتاوى في ناس غالبا قاعدين او عارفين ان في اشخاص مخاصمين بعض من يوم الورث بسبب ايه حاجات زي دي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا في حد جاب سيرة أخوه مش كنتوا تقولوا يوسف وأخوه طب فين أخوه هنا آه هو كان العلماء اتكلموا في الباب ده فبعضهم قال إيه قال هم قالوا هو ده اللي محببه في ده نخلص من ده نخلص من المشكلة الكبيرة وقالوا نخلص من يوسف لأن لو خدنا الاثنين في مشوار واحد ورجعنا بدونهم ده مكشوفة فناخدها بالتدريج لو دي نجحت نبدأ نشوف ايه هنعمل ايه مع أخيه اقتلوا يوسف طب هم عاوزين يقتلوا يوسف ليه اوعوا تنسوا ان هم قتلوه عشان يحب ابوه يحبهم اكتر من يوسف وكأنهم داخلين اصلاح ذاتي بين يا اخي والله لله لا اقتله ها عشان بس انا عاوز اؤجر في المسألة دي القصة المشهورة جدا لما كان في ناس قتلت يعني ناس بيقتلوا يعني بلطجية فبيتأجروا واحد يتأجرهم كده وبتاع ففي واحدة في يوم من الأيام مسكينة قالت لهم إن في واحد ظالمني ومش عارف إيه والكلام ده وأنا عاوزة فلوس وعاوزة إيه اقتلوه طب لا القتل ده هناخد عليه كذا هتعيط لهم والله ما معايا والله لا نقتله لله حسبة لله فهؤلاء قتلوا وبدأوا يفكروا في قتل يوسف لله وقتلوا عشان تعرفوا ان الشيطان ممكن ياخدك لغاية فين يبدأ من ناحية ايه يا اخي احنا عاوزين نحبه ويحبنا عاوزين جلسة أسرية كده نعيش مع بعض طب الحل عشان نعيش مع بعض نخلص من ده وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا كان ممكن يقولوا أبعدوه ألقوه قالوا إن الطرح هو الإبعاد بلا مبالاة شوف وصلوا لدرجة كره يوسف واحتقان تجاهه رغم إن يوسف ده ما عملهمش أي حاجة أسوأ شيء إن يكون في حوار بين اتنين وواحد منهم يفرغ طاقته في تالت بتلاقيها بين الأولاد الصغيرين اتنين يتخانقوا في الشارع محمد يتخانق مع أحمد جيران محمد صغير مش عارف يضرب أحمد يروح ضارب ياسين أخو أحمد طب ياسين ده ماله ومال المشهد غلا في ده أريد أن أؤذي قلب هذا في إزاء هذا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أرض نكرة عاوزين أي أرض بعيدة ليه يخلو لكم عاوزين نطرد المنافس في القلب يخلو لكم وجه أبيكم عاوزين الوش ده ما يفضاش لحد اللحنة قلنا بالكده من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم فأخذ الله بصره ما انتوش شايفينه تا مش هيشوفكوا تاني يخلو وكأن سبحان الله الحب وصل لدرجة وكأن يوسف هو الذي يبقي البصر في عينه هو ده اللي مجمل له الحياة فإذا مشى ما قيمة الحياة ويوسف ليس حولي يخلو لكم وجه أبيكم كانوا نفسهم وشك هم نفسهم انك تبص لهم كتير جدا اعرف جده تقول لي انا اما اولادي واحفادي يجوا البيت عندي يزوروني اقول لهم انا حاطه لهم سبت كده في الصاله الموبايلات عند السبت تقعدوا معايا يبقى انتوا جايين تزوروني انا مش ده قاعد امال يتفرج على الماتشات وده قاعد امال يتابع الاخبار وزورنا تيتا لا انت ما شفتش تيتا اصلا انت قاعد مع الموبايل وقاعد بتتكلم ولا من ايه تهتم بي انا واحد الاباء بيقول لي انا لما اعوز اولادي يردوا عليا بشيل الفيشه الراوتر كله يجي انادي انادي مفيش يشيل الفيشه كله نعم يا ابي اه سبحان الله هم يريدون الاهتمام الجسدي والاهتمام النفسي يخلو لكم وجه ابيكم الشيطان يقول لهم ايه سبحان الله عما يوز ليهم وتكونوا من بعده قوما صالحين يا سيدي ما هيوم الجمعة ليلة 27 وهنكون في الجامع مع الإخوة وتكونوا من بعده قوما صالحين دائما الوقت بيخلص خلاص هختم بالليه الخاطرة دي دائما الشيطان يخدر الألم الذي تجده في قلبك يوسف أقتله يا اخي انا اللي بلعب في خدوده من شويه ده وقاعد امال اشيله وهشكه ده اقتله ازاي ازاي ازاي ازاي يجي على طول الشيطان يلحقه يقول له ايه هنبني جامع نكون من بعده قوما صالحين كتير يفسد ويقول لك ايه عمرة رمضان هنروح يوم الجمعة بدري ونقرأ سورة الكهف ومعنا السبحة ونتعطر ومش عارف ايه وتكون من بعده قوما صالحين لو ظهرت الآجال الحاجات اللي متأخرة والكلام ده لاتفضحت الآمال كل واحد عنده أمل لكن عم بيستحضر دايما نهاية الح... نهاية الأمر يفوق في البداية يقول لك نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا لكن لو استحضر النهاية لا وهذه من خدع الشيطان كما ذكرها ابن كثير وغيره ويا جماعة غالبا اللي بيدخل بهذه الآلية قلما يتوب لأنه بيحتقر الذنب ده حاجة صغننة ونتوب وتكون من بعده قوما صالحين مش هنتوب لا ده احنا هنكون غارقين في ايه في الصلاح قال قائل منهم هذه الكلمة تدل على أن القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم مين يقولوا لي جايزة قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف جايزة دي تمرة وانت طالع عشان لا تسرح بعيدا قال قائل منهم لا أنا أقول هذه الكلمة تدل على أن القرآن من كلام الله لا من كلام محمد ماشي النبي ما كانش موجود ايه المشكلة يعني قالوا ان طبيعة الفطرة بتحب ليه تحب التفاصيل ولو أن محمد هو الذي ألف كان سمى حد قال يهوذا قال مش عارف مين صح ولكن أنه مبلغ مجرد أن هو يبلغ هي جات له قال قائل ما أنا ممكن أتحرج واحد يقول لي مين أقول له معرفش آه أنت مبلغ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وبعدين نعمل ايه والقوه سبحان الله ده هنعلق عليه بكره صاحبنا الراجل الطيب اللي ظاهرا طيب ده صح احيانا بيظهر واحد كده في المشهد تقول يا شفت يا اخي الراجل اللي بيخفف الشر ده وممكن ده يكون اكتر واحد عميق فيهم في الايه في العمق والتفكير والكلام ده بس نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة